للمرضى في الرحمة أمل
بسم, بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله معكم اليوم أستاذ دكتور أحمد الجزار أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب القصر العيني النهاردة إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى يسعدني إن أنا النهاردة أحط عنوان الحلقة مرة أخرى استشر طبيبا إحنا النهاردة سايبين عنوان الحلقة مفتوح على أساس إن أي حد من حضراتكم يحب يسأل سؤال سواء كان له علاقة بأمراض النساء والتوليد أو سواء كان له علاقة بفكرة تأخر الإنجاب أو بشغل أطفال أنابيب أو شغل المناظير لو أي سؤال بيواجه مشكلة حضرتك شايفاها انها مشكلة بالنسبة لك او مش شايفة ايه ال guidelines او الخطوط العلاجية السليمة او الخطوات بتاعتها السليمة اللي هتقدري تتجهي بيها لطريقة علاج سليمة ان شاء الله بامر الله رب العباد باذن الله سبحانه وتعالى مع سؤال حضرتك ان شاء الله خلال الحلقة دي ان شاء الله هحاول احط لحضرتك البرنامج او البروتوكول اللي المفروض تاخديه خطوات لطريقة العلاج المظبوطة آه، الحلقة اللي فاتت كان في آخر سؤال كان في مجموعة أسئلة بصراحة ما لحقتش أجاوب على الكم الرهيب اللي حضراتكم سألتوه ولكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى النهاردة إن أنا أحاول أجسم الحلقة بحيث الأجزاء اللي تجيني من الأسئلة إن شاء الله بإذن الله ما يبقاش في تأخير في إجابتها. كان في موضوع بس كنت حابب إن أنا إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى أفتحه في الحلقة كنت أنا عايز أفتح موضوع علاج ال endometriosis يعني كنت عايز أحط الفكرة بتاعت علاج ال endometriosis ايه هو مرض ال endometriosis الاول او اسمه مرض البطانة الرحمية المهاجرة الفكرة بتاعت مرض البطانة الرحمية المهاجرة ده حاجة في اليوم الوقت الحالي اليومين دول بقت حاجة منتشرة آه كتير قوي آه ليها علاقة طبعا بال civilizations بالمدنية والحضارة كلما ارتفعت درجة الحضارة والمدنية كلما الموضوع ده بقى موجود اكتر في نظريات اتحطت لوجود هذا المرض يعني في بعض النظريات اتحطت منها حاجه اسمها Sampson theory وحاجه اسمها ال peritoneal metaplasia وفي نظريات كتير قوي الافكار بتاعتها كانوا بيقولوا والله اول الافكار البدائيه بتاعتها ان جزء من دم الدوره الشهريه نتيجه لانقباض خاطئ في العضله الرحميه يؤدي الى رجوع الدم بدل ما يخرج للخارج عن طريق انقباض الرحم لا جزء من هذا الدم بيخش عن طريق abnormal peristalsis يعني حركة دودية خاطئة إلى داخل التجويف بتاع الغشاء البريتوني ومن هنا بيتزرع جوه الغشاء البريتوني جزء من البطانة الرحمية ويبتدي يحصل تحورات في هذا الغشاء البريتوني لدرجة ان بيبتدي يتكون أكياس دموية على المبيض أو بؤر من الالتصاقات موجودة في الحوض أو حاجة اسمها blood spots يعني نقط دموية موجودة في ال uterosacral ligament في الغشاء البريتوني أو في الأوتاد الرحمية اكتر الحاجات المنتشرة والمعروفة جدا عن ال endometriosis ان معظم الستات ممكن تروح انها بتتابع بالسونار فتبتدي يتقال لها والله لا انت عندك مشكلة في كيس على المبيض تبتدي السيدات تبتدي فترة واثنين وثلاثة تبتدي اثناء فترة العلاج تقول ايه والله لا ده انا رحت وكشفت وبعد شوية لقيت الكيس ده راح وبعد كده رجع لي تاني وبعد كده الكيس راح وبعد كده رجع لي تاني ومن هنا بتبتدي فكرة ان الست مش عارفة هل ده يا ترى حاجة وظيفية دي جملة العادة اللي هتقال ان انت لا ده انت عندك والله حاجة وظيفية بسيطة جدا ولكن هذه الحاجة الوظيفية مع الوقت هتبتدي تاخدي لها حبوب منع حمل وتروح الفكرة الخاطئة دي ان بعد شوية في ستات بتيجي مثلا تكشف بقى مرة تانية على سونار ادق او برؤية اوسع يبتدي يتقال لا ده كيس دموي معانا اتصال نستقبله الاول معانا اتصال من امة الله السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام يا أمة الله اتفضلي يا فندم
ايوه يا دكتور انا ح... انا كنت مكلمه حضرتك في الحلقه اللي فاتت أيوة آم، انا انا حضرتك كنت طلبت مني ان انا اعمل ال- تحليل ال- الاجسام المضاده أيوة وعملتها والحمد لله ما طلعت فيها حاجه تمام آه، محيط انا ك- انا انا يا دكتور كنت عامله تلقيح صناعي كنت قايله لحضرتك ان انا عامله تلقيح صناعي في شهر اتنين اللي فات وكان حصل حمل بس بس ما كملش كنت مقاضه في يوم 17 3
معاكي يا أمة الله ايوه انا متجوزه بقالي اربع سنين وأما عملتي تلقيح صناعي كان اختبار الحمل بتاعك كان إيجابي مظبوط كده يا أمة اه الله؟
كان ايجابي يا دكتور وعملت ال- ال- الرقمي بس كان بينزل عليا دم كان اه بينزل التحليل عليا- الرقمي طلع كام يا أمة الله؟
الرقمي طلع حاجه و20 بيتهيألي حاجة وعشرين يا آه.
أمة الله بس هو الدكتور لما رحت له اخر مره آه، يعني يوم 17 قال لي خلاص الحمل معاك شايفنا قالك الحمل مش مكمل اه انا اجهضت كده ثلاث مرات في 40 يوم وأجهضت.
وكل المرات كان يا أمة الله الرقم بتاع اختبار الحمل كان لا انا بيطلع أول مرة دايما كنت عامل تحليل رقمي ده أول مرة؟
اه بس يا دكتور دلوقتي انا آه، من يوم ما اجهضت اخر حاجه كنت عند الدكتور ونزل عليا الدم يوم 17 3 معاش الدم جالي معاش الدوره جات لي عملت تحليل حمل طلع في حمل طلع في حمل قريب اه تمام وعملتي اختبار يعني رقمي يعني يا تاني دكتور انا رحت للدكتور يوم 17 قال لي الحمل مش هيكمل تمام اه فرحت بقى إن- ف... فانا كنت مفكره ان الدوره مأخراني عشان الفقاط وكده بس عملت تحليل فطلع موجب فطلع في حمل والحمل باين وقت على التلفزيون باين على ال... على الاشعه التلفزيونيه يعني الحمد لله كيس الحمل دلوقتي ياما آه، طلابا في الدكتور الاشعه أول- التلفزيونيه اه اول ما رحت له قال لي النبض لسه ما جاش بس لما رحت له تاني قال لي النبض جه الحمد لله يعني في نبض نزل في الكيس ياما طلاب ايوه طب تمام الحمد بس انا لله دلوقتي يا دكتور الدكتور منسيني بقى انا على حقن اللي باخدها آه، في البطن تمام آه، في الج- تحت الجلد بتاعتي في البطن.
كليكسان 20 ولا 40 ياما طلاب لا ال 20 ال 20 اه تمام
اه وماشي عليها كل يوم ياما اه طلاب كل يوم انا دلوقتي باخدها دلوقتي انا دلوقتي يوم طب انا بادئه يعني الدكتور بيقول لي انت دلوقتي بدات الشهر الثالث لسه في الاوله تمام لان انا في 17 يعني اخر دم نزل عليا يوم 17 3 تمام اه فهو بيقول لي انت لسه اول يوم في الثالث النهارده تمام اه وماشيين على البوس مثبت وعلى الحمض الفوليك وعلى ال وعلى وعلى الاسبوتيد وعلى اسبوسيد الاطفال اه اه اه طيب، يا بص- دكتور بس انا دلوقتي يعني انا ما انا تعبانه يعني آه، آه، بطني فيها دايما بيجي فيها مغص من تحت كده ده لازم ياما طلاب دي واحده من اعراض الحمل لازم تشعري بالم في بطنك ولازم تشعري انا بوجع في بخاف ظهرك بقى يا دكتور لما بحس بالالم ده يعني بف... يعني لا ده شيء طبيعي يا آه.
أما طلاب ما يقلقكيش ده أيوة.
حاجه طبيعيه اه يعني الكلام ده كويس جدا انا طيب.
بس هقول لك شويه حاجات ياما طلاب المره بقى في المتابعه اول باول تعمليهم بحيث تبقى مطمنه ان كل حاجه ماشيه مظبوط أيوة.
ربنا يوفقك ان شاء الله يا امه الله بالنسبه لامه الله هي الاتصال بتاعها الحمد لله يعني حاجه تفرح الحمد لله بعد ما كان عندها chemical abortion يعني اجهاض في الحمل الكيميائي لاكثر من مره الحمد لله رب العالمين دلوقتي في حمل والحمد لله آه، الحمل ابتدى النطفه يبان فيها نبض وطبعا ال Clexane ده مهم جدا جدا يا امه الله مش هتقدري تبطليه فهتفضلي مستمريه عليه وبالنسبه للبوس المثبت اللي انت بتاخديه مع حمض الفوليك برضه مهمين جدا ولازم هتكملي عليهم الحاجه اللي تهمني بس يا امه الله ان اثناء فتره المتابعه من وقت للتاني لازم تعملي التحاليل بتاعه الحمل زي ال PTT وال PT وال PC حاجه اسمها زمن وتركيز البروثرومبين وحاجه اسمها ال PTT لازم التحاليل دي اول باول يا امه الله تعمليها من وقت للتاني عشان تطمني ان جرعات ال Clexane مش محتاجه تزيد ليه؟ لأن احنا بناخد مثلا Clexane 20 ممكن أثناء فترة الحمل يبقى محتاجين جرعة ال Clexane دي ترتفع على أي أساس إن احنا لازم نعمل تحاليل السيولة ونطمن إن تحاليل السيولة مظبوطة والله لو تحاليل السيولة بتاعتنا مظبوطة يبقى هنكمل على ال Clexane 20 لو حصل أي خلل في التحليل معناه إن احنا محتاجين جرعة أكبر من كده يبقى لازم أثناء فترة الحمل هتتابعي بحاجة اسمها ال PTT وال PT وال PC وأفضل كمان أثناء الحمل تبقي تعملي تحليل السكر اللي هو بعد ساعة من الأكل تحليل سكر ب 50 جرام جلوكوز اسمه بروح المعمل صايمه يا امه الله بيدوني كوبايه متداوب فيها 50 جرام سكر اشربها وبعد ساعه اعمل تحليل السكر لازم الرقم ده يكون اقل من 140 التحليل ده مهم عشان اثناء الحمل ابقى مطمنه ان انا ما عنديش استعداد لسكر الحمل يبقى هعمل تحاليل السيوله لازم اعمل صوره دم عشان اطمن على نسبه الهيموجلوبين لازم اعمل تحليل سكر الحمل اللي هو بعد 50 جرام oral glucose شويه التحاليل اللي انا قلتهم لك دول مهمين يا امه الله تتابعي ان شاء الله كويس وتكملي على ال Clexane وال Aspocid وحمض الفوليك مهمين جدا ليك ان شاء الله معايا اتصال اخر معايا امة الله من العريش السلام عليكم ازي حضرتك يا دكتور السلام عليكم يا امة الله بقول لحضرتك يا دكتور معلش عايزه حضرتك تطول بالي عليك شويه تطول طب بس علي صوتك وانا هطول بالي بص يا دكتور انا هقول لحضرتك انا حملت اربع مرات ماشي ماشي يا امة آه، الله وعايزه احكي لحضرتك قصه كل حمل بقى اول حمل وصلت فيه لحد الشهر الثامن وفوجئت ان الجنين متوفي في بطني وولدته قيصري
في الشهر الت... الشهر الكام يا امة الله الاولاني الثامن الثالث اه الثامن الثامن الثامن اه اه ونزلته قيصري تمام بعد كده الحمد لله حصل حمل وفو- وصلت لحد التاسع كان فاضل لي كام يوم على الولاده وفوجئت برضو ان الجنين متوفي في بطني
تمام والمهم بعد كده آه، قالوا لي بقى وببص انا عايزه اقول لحضرتك حاجه في الحمل الثاني اكتشفت ان انا بيجي لي سكر وضغط في اخر الحمل وكنت باخد انسولين آه، آه، خمس وحدات الصبح و10 وحدات 10 وحدات الصبح و10 بالليل والضغط بيرتفع بس بنسبه بسيطه يعني يعني اخر مره ف- يوم ما عرفت ان الجنين متوفي في بطني كان ضغطي 145 على 90 تمام المهم يا دكتور خلصنا و- وولدت العيلين دول قيصري وتوفوا وقالوا لي لازم تقعدي ست شهور راحه قعدت ست شهور راحه بعد كده حصل حمل آه، الحمل فوجئت ان هو شهرين الدكتور قال لي ان هو لازم ينزل لان حمل ما فيهوش مط كيس حمل فاضي يعني
تمام المهم نزلته و- وانا بنزله قال لي بعد ما نزلته قال لي روح اعملي اشعه تلفزيونيه عشان اتاكد ان هو نزل رحت عملت اشعه تلفزيونيه فوجئنا ان في لوفه على جدار الرحم
تمام الكلام ده في شهر 12 تمام المهم آه، قال لي دي صغيره وعلى جدار الرحم وما بتاثرش ومش عارف ايه المهم في شهر 2 اللي فات حصل حمل لمده شهر وراح نزل لوحده ما كملش
تمام دلوقتي انا بقالي اربع شهور بقى بعد الصاد اللي هو في شهر اتنين ما حصلش حمل وبعدين انا ايه دلوقتي عملت تحاليل كان في دكتوره يعني اخلاق زي حضرتك كده على قناه الرحمه وقال لي ايه انا كنت عامله تحاليل ال anticardiolipin كلها negative وال وال TSH negative وال antibodies كله negative ما عنديش حاجه فقال لي انا عايزك تعملي تحاليل جينات عملتها طلع ما عن- ما عنديش غير البروثرومبين هو اللي normal فقال لي لما يحصل حمل هتاخدي هيبارين
تمام فالمهم دلوقتي وبعدين الدكتور اللي انا بتابع عنده قال لي آه قال لي انت عشان يحصل حمل آه عايزه تحصل حمل خدي سي Cidophage مع, مع ان انا وزني كويس جدا و- والدوره عندي بفضل الله منتظمه
تمام فانا دلوقتي انا دلوقتي يعني في خطين يعني مش فاهمه هل اصل يعني ايه الحملين اللي فاتوا كانوا بيتموا لحد السابع والتاسع دلوقتي في حملين ما تموش هل اللوفه اللي ظهرت دي هي السبب وبعدين آه، في نقطه تانية عايزه اقولها لحضرتك اتفضل آه، معلش هو الدكتور قال لي آه، عايزك تروحي تعملي اشعه تلفزيونيه عن طريق المهبل على اللوفه عشان تشوف مكانها وحجمها تاني بالظبط فروحت عشان اعمل اشعه بتاع الاشعه قال لي ما ينفعش لان انت عندك الدوره اه صح فقال لي مظبوط استني بعد الدوره عشان ما يبقاش حجمها كبير وفي اثناء الدوره الكلام ده صح مظبوط طيب معلش عايزه اسال حضرتك سؤال تاني طب ال Cidophage اللي الدكتور قال لي لو عايزه تحملي خديه ده قلت له انا ما عندي قال لي انت ما عندكيش اي حاجه بس انا بدي الستات لما يحبوا يحملوا وحاجه تانية انا انا أو قال لي انا عايزك تمشي على طول على ال folic acid وال Aspocid الكلام ده صح تمام طب معلش سؤالي بقى لحضرتك هل الحمل اللي فات اللي هو في الس... اللي الجنين توفى في الثامن والتاسع من السكر والضغط وملوش دعوه بال باللي هي ال- الهبارين والحاجات دي و... يعني ال... ال- ال... يعني الحملين اللي فاتوا ليهم علاقه بال... بالحملين اللي سقطوا في الاخر دول ولا كل إيه؟
الحملات اللي حصلت له كلها مربوطه ببعض يا امه الله أنا- كلهم طب بقول لحضرتك كلهم موضوع أنا- واحد آه.
الموضوع كله هو موضوع واحد يا امه الله طب بقول لحضرتك انا قلقانه لان انا دلوقتي مسقطه بقالي اربع شهور وما حصلش حمل يعني ايه الخطوات اللي اعملها اعمل ايه هقول لك حالا حاضر يا امه الله حاضر طيب ماشي هقول لك تمام.
حاضر بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه للاتصال بتاع امه الله عايز افهمك حاجه يا امه الله الاربع حالات اللي حصلوا لك هم كلهم مربوطين ب- مع بعضيهم انت عندك المشاكل مصبوبه في المواضيع اللي انا هقولها حكايه سكر الحمل وحكايه ضغط الحمل هم حاجه مترابطه مش شرط ان انت عملتي ال anticardiolipin وال lupus والكلام دوت ومعناه انه طلع negative معناه مش ان انت محتاجه مع الحمل ان انت تاخدي سواء هيبارين او Clexane لا في جميع الاحوال انت جسمك محتاج وجود هيبارين او Clexane يضاف على كده القصه اللي ابتدت تحصل لك في الوقت الحالي وهو وجود الورم الليفي لان القصه اللي انت حكيتيها معناها ان انت لازم من اول يوم حمل يحصل لازم تكوني بتاخدي هيبارين او Clexane من اول الحمل من اول يوم يعني من اول يوم لغياب الدوره عملت الاختبار وطلع الاختبار ايجابي لازم ابدا الهيبارين وال Clexane في نفس اليوم اللي انا عملت فيه اختبار الحمل واذا انا اتاخرت في البدايه بتاعه العلاج هينتج عن كده ان الحمل هيبقى blighted ovum يعني بقى كيس حمل فاضي وما يكملش يبقى دي اول نقطه النقطه الثانيه هي مربوطه بوجود الورم الليفي وجود الورم الليفي واضح جدا انه ملوش دعوه خالص بالموضوع ولكن هو علامه بان انت عندك حاجه في الطب اسمها adenomyosis adenomyosis يعني زياده النسيج الليفي الموجود في العضله الرحميه بما معناه ان انت محتاجه اثناء فتره الحمل ان انت تاخدي بعض الادويه اللي تزود وصول الدم للنطفه اللي هي موضوع الهيبارين وال Clexane يبقى ده تاني نقطه بتاكد على ان انت محتاجه تاخدي anticoagulant يعني دواء مضاد للتجلط اثناء فتره الحمل النقطه رقم ثلاثة هو ان حضرتك حكايه سكر الحمل لازم اليومين دول قبل ما تحملي تعملي حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري اسمه glycated hemoglobin او glycosylated hemoglobin ولازم تكون نسبته اقل من 6 من قبل ما تحملي لان ال glycosylated hemoglobin هو لازم يوطى عشان يساعد ان البويضه بتاعتك تقدر تتخصب ويقدر انقساماتها طبيعيه جدا في اول فتره الحمل. النقطه الرابعه والمهمه جدا حكايه ان انت تاخدي سيدوفاش اه الكلام ده صح لان اخذ ال Cidophage في عيانه عندها استعداد لسكر الحمل بي accelerate ال pregnancy هيسرع لك الحمل. اخذ ال Aspocid بتاع الاطفال صح لان ال Aspocid بتاع الاطفال هيحسن لك حاجه اسمها ال anti platelet function يعني يخلي عناصر التجلط في الدوره الدمويه عندك تبقى اقل شويه من الطبيعي ينتج عن كده وصول دم كويس جدا للبطانه بتاعه الرحم تساعد زرع النطفه في البدايه يبقى انت محتاجه في الفتره الاولانيه تعملي بعض الفحوصات ان انت لازم تعملي حاجة اسمها ال glycosylated hemoglobin او الهيموجلوبين السكري وده مهم جدا بالنسبة لي ولازم تستمري على ال Cidophage وال Aspocid وفعلا لما تاخديهم هتبتدي تحملي اسرع من كده يبقى دول موضوع كله مترابط ببعضه امة الله معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر آه، امة الله من الامارات السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا امة الله اتفضلي
لو سمحت يا دكتور أنا عندي شوية مشاكل كده فعايزة حضرتك تديني خطوات ال- اللي ممكن أمشي عليها يعني اتفضلي يا فندم
أنا أولا معايا بنوتين فموضوع الرضاعة دوت بينزل آه، عندي اللبن في أول أسبوع عادي
تمام
وبعدين ب- بعد أسبوع تقريبا بالظبط بي- بيبقى عندي اللبن في, في ناحية واحدة بس الناحية التانية يعني نو- نقطة ونقطتين بالكتير في اليوم
تمام
فانا شفت حلقه ب- عن برنامج بيتحد- بيتكلموا عن موضوع سرطان الثدي دوت موضوع فخايفه يعني الموضوع دوت اه انت بتتكلمي على موضوع سرطان الثدي بعلاقته بموضوع الرضاعه
اه فعايزه اعرف بس حضرتك التحاليل اللي انا ممكن اعملها عشان اتجنب الموضوع السرطان ده
حاضر يا فندم حاضر آه معلش عندي مشكله تانية بعد اذن اتفضلي يا حضرتك فندم اتفضلي
انا مركبه اللوب بقالي بقالي تقريبا تسع شهور آه، خ- أيوة.
بعد خمس شهور تقريبا قعد خمس شهور تقريبا الدورة بينزل عليها دم كل عشر أيام تمام
بعد كده بعد خمس شهور بتيجي دورة طبيعي بس بتقعد عشر أيام هي كانت بتجيلي أربع أو خمس أيام دلوقتي بتقعد عشر أيام
تمام حاضر يا امة الله في حاجه تاني
اه لو سمحت يعني آه، موضوع الشعر الزايد جدا في الجسم دوت عايزة أعرف تحليل هرمون إيه اللي أعمله عشان أعرف آه، أتغلب عليه حاضر حاضر
يعني جزاك الله كل تحت خير امرك ربنا يجازيك خير يا امة الله بالنسبه لامة الله بتتصل اول سؤال ليها اتصلت بيه هو موضوع اللبن وقالت ان اثناء فترات الرضاعه بتلاحظ ان حاجه اسمها كميه اللبن اللي بتنزل من صدرها بتقل بالتدريج الموضوع ده يا امة الله موجود في فئه من السيدات السبب الرئيسي بتاعه بيبقى حاجه اسمها ضعف الغدد اللبنيه يعني الغدد اللبنيه اللي موجوده في الثدي نتيجه لهرمون البرولاكتين بيطلع من المخ بيجي بعد شويه بيبقى استجابتها ضعيفه لهرمون البرولاكتين وتبتدي كميه اللبن دي تقل ده بنقول عليه نقص عدد الغدد اللبنية الموجودة بالثدي أما بالنسبة لموضوع سرطان الثدي اللي أنت بتكلميني عليه التحاليل المطلوبة المفروض أي ست في الدنيا كل سنة بتروح تعمل حاجتين مهمين قوي حاجة اسمها soft tissue mammography وحاجة اسمها breast ultrasound اللي هو سونار على الثدي وأشعة على الثدي يعني في جهاز أشعة مخصوص اسمه mammography ال mammography ده بيصور الثدي بيطلع إذا كان فيه أي focal lesion يعني فيه أي غلطة في ال echo texture بتاعته او اذا كان بنعمل سونار عشان نشوف اذا كان في اي focal lesion يعني في اي حاجه غلط موجوده داخل الثدي يبقى الحاجتين اللي بيتعملوا سونار على الثدي وحاجه اسمها mammography اما بالنسبه للسؤال رقم اثنين اللي انت سالتوني بتقولي لي تسع شهور وكنت مركبه اللولب ولكن في بتلاحظي آه، كان في خلل في الفتره بتاعه اللولب اللي هي بتاعه نزول الدم ودلوقتي اللولب بينزل الدم لمده ممكن تصل لحد 10 ايام الحاجات المطلوبه منك اول حاجه لازم تعملي سونار على اللولب تطمني اول خطوه ان اللولب ده في مكانه يبقى دي اول step مطلوبه من حضرتك ال step رقم اتنين ان حضرتك لازم تعملي فحص لعنق الرحم وتتاكدي ان مفيش التهابات في عنق الرحم يعني مفيش قرحه في عنق الرحم ولا من الخ... ال external os ولا ال internal os خطوه رقم ثلاثة حضرتك هتعملي بعض التحاليل زي صوره الدم وزمن آه، حاجه اسمها زمن البروسترومبين ليه عشان لو البروسترومبين النسبه بتاعته واطيه هيعمل لك حاجه اسمها menometrorrhagia يعني يبقى الدوره الشهريه بتنزل بكميات كبيره والحاجه الثانيه لو الهيموجلوبين واطي برضه هيزود كميه ال bleeding اللي بتنزل من الرحم يبقى انا عايز اعمل صوره دم عشان اطمن على الهيموجلوبين وعايز اعمل حاجه اسمها زمن وتركيز بروسترومبين عشان اشوف البروسترومبين واطي ولا لا الحاجه بقى اللي تهمني جدا لو كل حاجه طلعت normal ومفيش اي حاجه فيها خلل بنبتدي نقلل كميه الدم بتاعه الدوره الشهريه بان احنا ناخد حاجه زي الحديد زي ال Ferrosanol duodenal وبناخد مثلا حاجه زي فيتامين سي حبايه ثلاث مرات في اليوم وبنمشي عليه الفتره وبناخد حاجه زي ال K-Viton او الكي ايبكس اللي هو فيتامين كاف وبناخده حبايه ثلاث مرات في اليوم وبنمشي عليه مده لمده شهرين الحديد مع فيتامين سي مع فيتامين كاف بيساعدوا ان الدنيا تتحسن جدا باذن الله الكريم السؤال الثالث اللي انت سالتوني اللي هو حكايه الشعر الزايد ايه التحاليل المطلوبه ليه اما بيكون في اي واحده ست عندها زياده في الشعر في الاماكن اللي هي مش بتحب انها تطلع فيها او بتلاحظ ان كثافه الشعره زايده بنقول لازم تعمل تحليل اسمه total testosterone والتحليل الثاني اسمه DHEA والتحليل الثالث اسمه LH LH بنعمله في اليوم الثاني او الثالث للدوره الشهريه اما ال total testosterone او ال DHEA بنعمله في اي يوم في الشهر ال total testosterone لو عالي هو وال DHEA و LH ده معناه ان انا عندي نسبه من الخلل اللي بتؤدي الى زياده استجابه جذر الشعر الى هذا الموضوع ومن دي ليها طريقه علاج هبقى اشرحها ان شاء الله لو حضرتك حبيتي معايا اتصال اخر معايا اتصال اخر امه الله من اسكندريه السلام عليكم ازي حضرتك عليكم يا دكتور السلام اتفضلي يا امه الله لو سمحت يا دكتور انا متجوزه بقالي تسع شهور ايوه آه، في اول ثلاث شهور رحت كشفته كده هو آه، الدكتوره قالت لي اعملي تحليل للبروجسترون في اليوم ال 21 ايوه آه، طلع آه، طلع 18 ايوه 14 ونص sorry وبتاع ده وبعد كده راحت ادتني آه، Clomid قالت لي خدي حبيتين الصبح وحبيتين بالليل تمام لمدة خمس أيام وبعد كده أنا رحت لها آه، جوزي بعد كده راح كشف هو كان بيسافر فما كانش بيحصل جماعة أصلا بصفة مستمرة يعني تمام وبعد كده جوزي راح كشف آه، طلع عنده نسبة تضييع عالية جدا على البروستاتا
تمام وكان عنده دوالي على الخصيتين واحدة من الدرجة الأولى واحدة من الدرجة الثانية تمام فهو قعد شهر آه، ثلاث شهور تقريبا بيتعالج والدكتور قال لازم ساعة الجماع يبقى فيه واقي تمام وهو دلوقتي بقى آه، الحمد لله كويس تمام آه، فرحت للدكتور آه، التاني بقى آه، كان رحت اليوم ال11 من الدورة
ايوه فكان حجم البيضة بتاعتي 23
تمام وسمك الرحم جدار الرحم بتاعي كان 11 ونص تمام هو قال لي انت انت تحليل لما شاف تحليل جوزي قال دي كويسه ما فيهاش حاجه وقال لي لو ما يعني ما هاخدي شهرين لو ما حصلش حمل اعملي تحاليل اللي هي بتبقى تاني يوم الدوره ايوه قال لي لو ما فيهاش حاجه آه، بتاع ده هو ممكن نعمل سونار آه، سوري منظار تمام فانا كنت عايزه اعرف راي حضرتك وكنت عايزه اعرف حضرتك دلوقتي انا جوزي بيسافر ايه الايام مثلا اللي بتبقى التبويض اللي ممكن يجي فيها تمام وكنت عايزه اعرف برضو ايه الاحتياطات الواحد بياخدها اثناء الجماعه وبعد الجماعه بعد اذنك يا دكتور طب امة الله اخر سؤال بس انا هساله لك هو نعم.
زوجك عمل تحليل جديد بعد ما خد العلاج بتاع البروستاتا اه وتحليله جديد ما بقاش فيه صديد لا ما بقاش فيه صديد الدكتور اللي بيعالجه قال ما بقاش فيه صديد ويبقى الجماعه عادي وقال الحركه بتاعت الحيوانات المنويه 50% كويسه هي 50% او تقريبا الحيوانات المنويه تقريبا 39 مليون ومفيش نسب تشوهات مرتفعه التشوهات 30%
30% اه محلله في معمل كويس آه، مره في البرج ومره في الفا طيب حاضر يا امة الله ماشي، شكرا يا دكتور تحت امرك يا امة الله حاضر آه، الاتصال بتاع امة الله هو آه، في آه، ما عملت البروجسترون اول مره طلع هرمون البروجسترون بتاعها 14 ونص وده معناه انها ما كانتش محتاجه تاخد اي منشطات واحد من الاخطاء اللي هي عملتها معاها الطبيبه هي حكايه انها خدت الكلوميد اربع تقراص لمده خمس ايام اذا هي اساسا مريضه مش محتاجه خالص انها تاخد اي منشط للتبويض الدليل على كده انها قالت لما راحت عملت سونار في اليوم ال11 لقت مقاس البيض 11 23 ولقت البطانه بتاعت الرحم 11 ونص وده دليل تام على ان هي مش محتاجه اي منشطات للتبويض وان سبب تاخير الانجاب لامه الله اي حاجه تانية غير انها محتاجه منشط للتبويض المفروض أمة الله أول خطوات والحاجات المهمة إنها لازم تعمل خطوة مهمة قوي لازم تعمل تح... اللي هي الأشعة على قنوات فالوب اللي بيقولوا عليها أشعة بالصبغة أو أشعة بالإيه بالصبغة المائية دي لازم تعمل أشعة على قنوات فالوب عشان تطمن هل يا ترى الحالة بتاعت الأنابيب كويسة ولا لا الخطوة رقم اثنين بالنسبة لأمة الله في بعض تحاليل الهرمونات ناقصاها زي تحليل ال TSH تحليل ال total testosterone لازم تعمل LH اللي هي اتقال عليها انها تعمله في تاني يوم الدوره لازم غصب عنها تعمل حاجه اسمها glycosylated hemoglobin اللي هو الهيموجلوبين السكري ولازم تعمل 1 or random blood sugar بعد 75 او 100 جرام سكر على اساس نطمن الهيموجلوبين السكري مظبوط يبقى بعض الفحوصات الهرمونيه الاخرى لأمة الله لا هي محتاجه انها تتنفذ على اساس انها نطمن الدنيا مظبوطه بالنسبه للزوج أمة الله الحمد لله تحليله في الوقت الحالي بتقول ان هو بقى كويس لو التحاليل والفحوصات اللي انا قلتهم يا أمة الله كلهم طلعوا سلام وما طلعش فيهم اي حاجه خاصه الاشعه على قنوات فالوب يبقى الخطوه اللي بعد كده طالما اجي في فتره التبويض بتاعتي واعمل حاجه اسمها ال postcoital test او اختبار ما بعد الجماع اختبار بعد الجماع ال debate او الهجوم اللي جاي عليه انه ليس له اهميه هو ليس له اهميه الا في حاله واحده في حاله ان انت متاكد ان انت شفت تحليل الزوج وطالع مظبوط في حاله ان انت متاكد ان المريضه بتاعتك عندها تبويض كويس وحجم البيضه كويس في حاله ان انت متاكد ان العلاقه الزوجيه تمت بطريقه سليمه ايه الخطوات المطلوبه منه لا بيقيم وبيديك evaluation على ال cervical mucus وحاله الافرازات المخاطيه للسيده في فتره التبويض بتاعتها وده بيديك انطباع عن قدرة ال sperm في ال activity يعني قدرة الحيوان المنوي في الحركة وطلوعه داخل منطقة عنق الرحم اذا هو له اهمية بس بشرط توافق ال- الظروف بتاعته يعني انت تأدي الى ان كل النقط المطلوبة لل test تكون معمولة في الاول كويس قوي فهنيجي هي سالتني سؤال اما الله بتقول لي ايه التحاليل اللي ناقصه دول انا شرحتهم الخطوه الثانيه اللي سالتني عليها امه الله قالت لي يا ترى ايه الفتره المناسبه للتبويض انت تبويضك يا امه الله بيبدا من اليوم ال 12 من بدايه الدوره بيبدا من اليوم ال 12 من بدايه الدوره وفتره التبويض بتقعد حوالي 72 hours حوالي 72 ساعه اما بالنسبه للحاجات المهمه للعلاقه الزوجيه هو لا يشترط اي شيء خالص غير حاجه اسمها vaginal cleaning يعني يبقى في نظافه بس قبل فتره العلاقه الزوجيه وبعد العلاقه الزوجيه ان الست تستريح في السرير من ساعتين لست ساعات ولا يشترط اي حاجه ثانيه اخرى معايا اتصال اخر معايا اتصال اخر ام محمد السلام عليكم عليكم السلام يا فندم من فضلك يا دكتور عندي سؤالين لحضرتك بس آه، اولا انا كنت كاشفه و- وعملت سونار فقال لي ان في عندي في الرحم حاجه اسمها ورم ريفي اقل من سنتي اقل من آه.
سنتي اه آه، بس آه، عن فكره انا بيحصل عندي اضطرابات في ال- في الدوره الشهريه آه، بيبقى مثلا ممكن ت- تقعد فتره طويله ممكن تقعد لحد 40 يوم او 35 يوم اما تدور وتنزل وممكن آه، في خلال 15 يوم يكون نزلت لمره ثانيه فالدكتور راح كاتب لي على برشام آه، برشام ما مش عارفه والله هو قال لي هتاخديه لمده ثلاث شهور هيظبط بس ال- الدوره تمام آه، فانا مش عارفه ال- الد- ما- ال- البرشام هاخده لفتره مثلا ال- في فتره الدوره آه، او او هاخده م- مثلا آه، هينقطع في ايام الدوره وبعدين اكمل من بعد الدوره
اقول لحضرتك البرشام ده اسمه سايكلوبروجينوفا اللي مكتوب لك برشام آه، نعم، كده آه.
الشريط نصه ابيض ونصه بني نعم اه اه ماشي حاضر اقول آه، لحضرتك بيتاخد بس- ازاي والسؤ- والسؤال الثاني ايوه آه، انا عندي زوجي آه، عنده الحيوانات المنويه ضعيفه جدا آه، هو من فتره طويله خالص من اكتر من عشر سنين ما تمام.
عملش تحاليل ما عملش تحاليل ولا ولا اشعاعات ولا اي حاجه آه، بس آه، كل الموضوع ان عمل عمليه رفع وتنزيل آه، لان كان عنده قطيه معلقه تمام و- وبعدين طبعا في دكاتره كتير قالوا له ده يعني الحاله م- ميؤوس منها يعني تمام ف- فه... فعايزه بس اسال حضرتك هو ممكن يكون الطب تقدم ل... ل... لمرحله ان ممكن يكون في الاول مثلا من 10 سنين مثلا آه، كان كان يبقى ال- الفتره آه، كان مثلا الحاله ميؤوس منها او دلوقتي ممكن يبقى في حاجه افضل او او زوج حضرتك عمل عينات من الخصية قبل كده ولا ما عملش يا فندم؟
لا عمل وعينات عمل، فقالوا الخصية له- طلع فيها حيوانات منوية ولا قالوا له لا ما فيش في- الخلايا في بتاعت الانتاج حيوانات ضمن منويه بس ضعيفه جدا قالوا له في وعددها حيوانات قليل حي... قال- يعني لقوا في عينة الخصية حيوانات منوية ضعيفة اه اه واخر عينة خصية عاملها من كام سنة؟
ما بقول لحضرتك من حوالي 10 سنين او 11 سنه وما عملتيش اي اطفال انابيب او حقن مجاري خالص لا خالص
حاضر هجاوب حضرتك حالا يا محمد حاضر ما شكرا تحت امرك بالنسبه لمحمد السونار اللي عملتيه محمد اللي هو بتاع اللوفيه على الرحم اقل من 1 سنتيمتر دي حاجه ملهاش اهميه خالص طالما ان هذا الورم اللوفي بعيد عن التجويف الرحمي طول ما هو بعيد عن حاجه اسمها ال endometrial cavity او التجويف الرحمي اذا هو ليس له اي اهميه يبقى اذا الليفي ده ملوش اي علاقه باضطرابات الدوره الشهريه اللي حضرتك بتتكلمي عليها اضطرابات الدوره الشهريه ممكن يكون ليها خلل له علاقه بخلل في وظائف التبويض يا اما ضعف في قدره المبيض على الاباضه يبقى حاجه من الاثنين يا اما المبيض ده اصبح حاجه اسمها ال reserve والمخزون بتاعه ضعيف يا اما المبيض ده عمليه التبويض بتاعته هي في الاساس ضعيفه اذا انت محتاجه تعملي بعض التحاليل على اساس تطمني من حاجه معينه هل يا ترى المبيض ده ضعيف في التبويض ولا المبيض ده ضعيف كمخزون الضعف بتاع المخزون هتقدري تت check تقدري تطمني عليه بان انت تعملي تحليل اسمه anti-Müllerian hormone او FSH LH ال anti-Müllerian hormone ده تقدري تنفذيه في اي يوم من الشهر انما ال FSH و LH هتبقي محتاجه تعمليهم ثالث يوم من الدوره الشهريه من بدايتها اللي هم ال FSH و LH وال E2 وهتبقي محتاجه تعملي معاهم تحليل ال total testosterone عشان تطمني هل هذا الاضطرابات في الدوره الشهريه والخلل بتاع الدوره الشهريه هل له اي علاقه بالضعف بتاع المخزون ولا ضعف في الاباضه ضعف الاباضه ده بقى حاجه تانية ان احنا بنبتدي نتابع التبويض يبقى حجم المبيض نفسه كويس ولكن برغم ان حجم المبيض كويس ولكن نيجي مع متابعه التبويض نلاقي مفيش تبويض كافي بيطلع من المبيض لو مفيش تبويض كافي بيطلع من المبيض ده معناه ان انا محتاج اخد منشط اخد حاجه تحسن لي عمليه التبويض اذا انت الاضطراب بتاع الدوره الشهريه اخذ الدواء اللي هو السايكلوبروجينوفا الابيض في بني لتنظيم الدوره الشهريه هو هينظم الدوره الشهريه ولكن مش هتوصلي بيه الى حل هينظم الدوره الشهريه في الفتره بتاعت الثلاث شهور اللي انت بتاخدي فيهم العلاج انما مش هيبقى ده حل دايم يعني هنقول ان ده حاجه اسمها حل مؤقت ولكن ليس حل دايم هيبقى معانا الجزء معانا اتصال نستقبله بعدين نجاوب الجزء بتاع الزوج السلام عليكم معايا مدام هاله اتفضلي يا مدام هاله
السلام عليكم عليكم السلام يا فندم ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك الحمد لله يا مدام هاله ازي حضرتك يا ربنا فندم يبارك في ها- حضرتك مدام هاله علي صوتك لو سمحتي ماشي- ماشي يا دكتور انا بسال حضرتك انا موضوعي طويل شويه بس هحاول ان انا اختصر يعني هاله معلش انا اسف انا عايز اسمع صوتك عايزك تعلي صوتك قوي على قد ما تقدري ماشي يا دكتور انا دلوقتي آه، بسال حضرتك على حاجه لضمور المبيض ضمور المبيض اه تمام انا دلوقتي متجوزه من 15 سنه من 15 سنه اه كنت عملت عمليه بعد ما اتجوزت على طول بسنه عندنا في م- في مستشفى حكومي يعني تمام فشال لي مبيض وبقيت بمبيض واحد تمام فجيت دخلت في موضوع السيوله وشلت واسترسلت وطحال والكلام دوت فطبعا هملت شويه موضوع الايه كشف النسا يعني تمام فلما رحت ان انا اتابع نسا بعد كده فالدكتور قال لي آه، طبعا الدوره خلاص يعني بدات تت- يعني تلخبط معايا خالص تمام فبعد كده جت وقفت حوالي اربع شهور في الوقت دوت كنت انا رحت للدكتور تمام فالدكتور قال لي دلوقتي انت دخلتي في مرحله خلاص ضمور للمبيض للمبيض الموجود تمام فانا بسال حضرتك يعني ه- حتى الدكتور قال لي خلاص ما يعني ايه يعني هو قال لي خلاص اقعدي خلاص يعني انت احمدي ربنا على كده وخلاص تمام فانا يعني ايه قلت أس- استشير حضرتك يمكن يا دكتور يعني ربنا يجعلك هقول سبب لحضرتك ان شاء الله ايه الحاجات الجديده اللي بتتعمل في الكلام ده يا رب يا دكتور طيب يعني طب انا كده افصل اه يا فندم انا هجاوب حضرتك حالا ما طب ثواني يا دكتور هطلع اتفضلي على هاله التلفزيون.
اتفضلي اتفضلي آه، اخر جزء كنت بجاوبه في الاتصال بتاع ام محمد بالنسبه للحيوانات المنويه بتاعه الزوج هي بتقول ان لا في الحيوانات في العينه بتاعه الخاصيه كان في حيوانات منويه قليله ولكن كان عدد قليل وفيها شويه حركه والله يا ام محمد لو الزوج عينات الخصيه بتاعته كان فيها حيوانات منويه لا حضرتك عندك فرصه تقدري تعملي اطفال انابيب وتقدري تعملي حقن مجاني ليه لان الاهمال في ان انت ما تعملوش حاجه ده غلط اذا لازم الزوج لا هيروح يكشف تاني ويبتدي يتعمل له عينه من الخصيه لو امكن جديده والعينه بتاعت الخصيه بتاعته تتجمد ويتعمل منها شغل اطفال انابيب وحقن مجاري اذا حضرتك محتاجه شويه فحوصات وتحاليل عشان نطمن هل الخلل عندك في ال- في الاباضه او في التبويض يعني في المخزون ولا في التبويض وبالنسبه للزوج لا احنا محتاجين عينه من الخصيه تتجمد ويتعمل شغل حقن مجاري للزوج لان كده انت عندك فرصه للانجاب طالما في حيوانات منويه في الخصيه بالنسبه لمدام هاله هي بتجاوب بتتكلم على حاجه في الطب اسمها شان سندروم قصه كده انها اتشال لها مبيض نتيجه لنزيف وبعدين نزفت بعديها حصل نتيجه للنزف ده نقص في كميه الدم اللي بتروح للمبيض ومن هنا حصل ضمور للمبيض التاني القصه دي حلها في اتنين بروتوكول مهمين قوي في تحليل الاولاني المطلوب منك ان انت تعملي حاجه اسمها مقياس المخزون المبيضي يعني هتعملي تحليل اسمه ال anti-Müllerian hormone هدف التحليل ده ايه ان انت تشوفي مدى كميه الضعف الموجوده في المبيض شكلها ايه احنا عندنا لو كميه الضعف لدرجه معينه بنقدر نشتغل حتى بنقدر نعمل لبعض العيانين شغل اطفال انابيب وبنقدر نجيب منهم نتيجه الخطوه رقم اتنين ان انا محتاج من حضرتك تعرفي ان في حاجه في الطب اسمها stem cell therapy يعني حاجه اسمها العلاج عن طريق زرع الخلايا الايه الاوليه ال stem cell اللي هي الخليه الاوليه دي حاجه بتتاخد من ال spinal cord يعني حاجه بتتاخد من الخلايا بتاعه الدم من عند منطقه النخاع وبتبتدي تتحقن على اساس داخل المبيض على اساس انها تبتدي تعمل حركه وتنشيط مره اخرى للمبيض. الجزء اللي انا شرحته في الاخر اللي هو بتاع stem cell therapy كل ده لسه بروتوكول تحت فترات التمرين يعني كل الكلام ده لسه عباره عن therapy عباره عن تجارب ممكن ان اي حد منهم يقدر يبقى فيه استجابه او يبقى فيه برنامج واضح في العالم هتبتدي القصه دي تلاقي لا ما بقاش في حاجه اسمها ضمور مبكر للمبيض ولا حاجه انما انت برغم من غير ما تعملي بقى stem cell therapy ولا تستني نتائج ال stem cell therapy ولا الكلام ده حضرتك ابتدي اعملي حاجه اسمها تحليل واحد بس اسمه مقياس المخزون المبيضي على اساس ان انا لما هقيس كميه المخزون هيبقى عندي فكره مدى فكره امكانيه ان احنا نقدر نعمل لك حاجه شغل زي اطفال انابيب ولا مش ممكن نعمل هذا الشغل. اللي انا عايز اشرحه يا جماعه بالنسبه لبرامج الاخصاب او برامج الانجاب لا دلوقتي في حاجات كتير قوي متطوره وعايزين نقول ان بعض السيدات مش عايزين اي حد يبقى عنده حته الياس السريعه اللي بتبقى موجوده من مثلا انه خاض محاوله للاخصاب ولكن المحاوله دي ما وفقتش فيه او لا جرب مره واثنين وما وفقش لا عايزين نقول ان لا في بروتوكول في برامج انا ممكن افشل مره ممكن افشل الثانيه ولكن انا لازم يبقى عندي خطوات اصلح بيها الكلام حاضر معانا جالنا جالنا SMS دلوقتي بيقول ان انسه بتشتكي من عندها ورم ليفي موجود في منطقه عنق الرحم الورم الليفي في منطقه عنق الرحم عايزين نقول ان هو مش حاجه risky ولا حاجه خطر ده حاجه سهله جدا لو هذا الورم الليفي ابتدى يبقى ضاغط على الحالبين بتوع الكليه او عامل الام شديده ليها في الحوض لا الموضوع ده بنقدر نعالجه بنقدر نشيل الورم الليفي بدون اي مخاطره ولكن عايز اشرح لحضرتك حاجه وجود ورم ليفي في منطقه عنق الرحم دايما بيقول لك لازم غصب عنك ال surgeon الجراح اللي بيعمل العمليه يكون clever enough عنده مهاره كافيه انه يقدر يخش يشيل الورم الليفي فقط لا غير لان الورم الليفي في منطقه عنق الرحم دايما بيبقى ليه تغذيه من حاجه اسمها الشريان الرحمي وبيبقى قريب من الحالب بتاع الكليه يبقى قريب من ال ureter وبياخد التغذيه بتاعته من الشرايين الرحميه موضوع سهل جدا يقدر يتعمل ببساطه بس كل المطلوب يبقى حد له الكفاءه والامكانيه انه يخش يقدر يشيله لك باي مشاكل انما ده حاجه سهله انها تتعمل جدا معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر من امة الله من الدقهليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي امة الله ايوه يا دكتور انا اللي مكلمك في اول الحلقه ايوه بقول لحضرتك يا دكتور آه، التحاليل هو الدكتور انا اللي حامل وباخد الحقن آه، بقول لحضرتك آه، هو التحليل اللي انت بتقول لي اعمليه ممكن تقول لي تاني عشان اكتبه ورا التحليل حضرتك؟
اه اه حاضر.
بس انا اسمه عملت صوره الدم يا دكتور آه، أيوة.
الدكتور قال لي كويس خد مني يعني لما كنت هناك تحليل صوره الدم واتصلت عليهم وقالوا لي ده كويس حاضر لو صوت طيب والحقن يا دكتور ممكن اخد الهبورين بدل ال بدل يعني ممكن نبدل الحقن ممكن ولا- قصدك تبدلي الهبارين مكان الكليكسان اه ممكن ممكن بس بشرط لازم تكوني عامله زمن التحاليل اللي انا قلتها اللي هي زمن وتركيز البروسرومبين طب انا باخد الحقن يا دكتور في بطني آه يعني مكانها بيزرق كده وبعد حقن ده شيء الأيام طبيعي.
كلكعة، فدي فمكان الحقن ده شيء طبيعي عادي يعني جدا العيام كلكعة دي عادي عادي جدا ده لازم بيحصل سواء مع الهبارين او الكليكسان ايوه انما المفروض ان انت تكوني عامله تحليل اسمه زمن وتركيز بروسرومبين التحليل ده اعمله بقى امتى يا دكتور الايام دي اي يوم اه تعملي اليومين دول ايوه زمن وتركيز بروسرومبين أيوة.
وتعملي التحليل التاني اسمه بي تي تي اسمه بي تي تي ايوه دول التحليلين اللي المفروض تعمليهم ولو ولو طلعوا بقى إن- يعني ممكن طبعا يكونوا- لنتائجهم ممكن تبعتي نتائجهم بس SMS على على الرحمه وانا هبعت لحضرتك الاجابه اقول لك خدي بقى كليكسان ولا هيبرين طب ماشي يا دكتور. شكرا تحت امرك يا امه الله معايا اتصال اخر ام بسمله السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا ام بسمله ازيك يا دكتور ازي حضرتك اتفضلي يا فندم كنت عايز اقول لحضرتك انا حصل لي مرتين اجهاض ايوه فالدكتوره طلبت مني تحليل فيروسات الاجهاض معلش يا ام بسمله حصل في الشهر الكام والشهر الكام في الشهر الاولاني في الشهر الثالث الثاني ما كنتش عارفه إذا كانت هي period ولا حمل فطلع إنها تمام.
كانت حمل يعني ما كملش اسبوعين تمام آه، فعملت تحليل الفيروسات طلعت كل الفيروسات كويسه ما عدا اللوبوس
ما عدا ليه آه، اللي هو الذئبه الحمراء تمام اللوبس بس هي اللي طلعت عليه اه طلعت 55 تمام فدلوقتي طبعا انا يعني من اللي قريته على النت من الذئبه الحمراء وكده انا خايفه ويا ترى ممكن يحصل لي حمل تاني وانا سني 38 سنه تمام آه، و- و- وانا عم- عندي بنتين يعني
تمام فمش عارفه يا ترى تاثيره ايه وتاثيره على صحتي العامه ايه بصي هجاوب حضرتك حاضر يا امه طب الله حاضر أسمع حاضر حضرتك من التلفزيون معاك يا ام بسمله في الاول انت في عندك اسئله تانية هتقوليها غير موضوع ال lupus لا هو بس اللي انا خايفه ال lupus جدا بس هو الموضوع التحليل ده هو اللي آه، خايفه قلقك من بس الذئبه الحمراء يا ترى لو حصل حمل تاني ممكن ياثر عليا ممكن هو اساسا ينشط
حاضر ماشي شكرا حاضر يا ام بسمله بالنسبه يا ام بسمله هي بتقول ان هي دلوقتي 38 سنه في مرتين حصل اجهاض والاجهاض ده كان اجهاض مبكر في الحملين ولكن دلوقتي هي عملت كل تحاليل الفيروسات وبتقول عملت معاهم ال lupus هو ال lupus تحليل ملوش علاقه بالفيروسات ال lupus anticoagulant ده حاجه خاصه بيقولوا عليه تحليل الذئبه الحمراء عايز اقول لحضرتك حاجه كون ان هو عالي مش معناه ان انت عندك استعداد للذئبه الحمراء لان هو ممكن يعلى بس ما يبقاش عندك ان هو مش تحليل ايه نقدر نقول عليه مش accurate ناحيه الذئبه الحمراء يبقى ممكن ايجابيه هذا التحليل لا تعني اطلاقا بان انت عندك الذئبه الحمراء ولا اي حاجه خالص ولكن كون ان التحليل ده ايجابي معناه ان المفروض من اول الحمل ان انت حضرتك لازم تاخدي حاجه اسمها الاسبوسيد والكليكسان يعني لازم هتاخدي حقن زي الكليكسان ولازم تاخدي الاسبوسيد بتاع الاطفال من بدايه الحمل طالما ان التحليل ده طالع ايجابي okay اما بالنسبه يا ام- آه، يا ام بسمله لو سمحتي في بعض الفحوصات الاخرى المهمه جدا حضرتك دلوقتي انت بتقولي الاجهاضين دول حصل لو في مسافه تاخير في الحمل في الفتره اللي فاتت يبقى حضرتك محتاجه تعملي بعض فحوصات الهرمونات انما لو لسه الاجهاضين دول لسه حاصلين مبكر يبقى لازم حضرتك يبقى عامله بعض التحاليل يعني حضرتك مثلا ما قلتليش اذا كنت عامله الهيموجلوبين السكري ولا لا ما قلتليش اذا كنت عامله منحنى سكر في الدوره الدمويه ولا لا والحاجات دي برضو مهمه قوي ما بسمعها يعني انا دايما بقول مش عملت تحليل واحد ابتدي اعتمد على ان التحليل ده طلع ايجابي يبقى انا ما عنديش غيره لا انا لازم اعمل كل الفحوصات الطبيه اللي ناقصاني بحيث ان كل التحاليل لو طلع منهم اكتر من واحد ايجابي يبقى انا ما اعتمدتش على واحد والباقيين اللي كانوا ايجابي انا اهملتهم اتفقنا يبقى لازم اعمل تحليل الهيموجلوبين السكري ولازم اعمل حاجه اسمها منحنى تكسير سكر في الدوره الدمويه ولازم اعمل تحليل اسمه TSH اللي هو تحليل الغده الدرقيه عشان ابقى مطمن ان مفيش خلل في ولا تحليل منه يبقى بهذا الاسلوب انا بتجنب الاسباب كلها مره واحده معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر امه الله من الامارات
آه، لو سمحت يا دكتور انا السلام عليكم يا امه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور كان آه، يعني انا عندي 26 سنه وشويه زوجي كان عنده مشكله يعني عندك 29 سنه لا 26 سنه وشويه 26 سنه اه تمام.
آه، زوجي كان عنده مشكله ويعني الحمد لله العلاج جاب نتيجه آه، فدلوقتي بقى العدد يعني حوالي 15 ل 20 مليون تمام حصل حمل آه، مره ح- حصل اجهاض تلقائي حصل حمل مره كمان آه، كان كيميائي ونزل على طول تمام حصل حمل بعد كده الن- كان في نبض والنبض وقف تمام وبعد كده قالوا لي حي... حي... حي... يعني خدت هبارين في الحمل اللي بعده اللي هو الرابع تمام آه، ف... ف... فاول ما خدت حقنتين اول يا دوبك حقنتين راح حصل نزيف اول ما خدتي حقنتين من الهيبارين نزفتي لا اه حصل نزيف على طول تمام فقعدت 10 ايام في السرير كده وبعد كده راح الجنين نزل تمام آه، ف... ف... يعني الدكتوره قالت لي طبعا الهبارين م- م- يعني ممكن بعد كده تديني كورتيزون بس انا عملت تحاليل كلها بقى اللي هي جينات وعملت تحاليل اللي هي ال- اللي هي التجلط كلها طلعت كويسه ما عدا كلها ما عدا- طلعت كويسه يا أما- يعني كل تحاليلك اللي هي بتاعه التجلط كلها طلعت كويسه يا امه كلها الله طلعت كويسه ما عدا بس كان في اللي هو ال antinuclear antibodies دي آه، طالعه على ال borderline ال antinuclear antibody بس الوحيده اللي كانت طالعه على ال borderline على ال borderline ايوه آه، وعملنا اللي هو ال IRT عملت اللي هو تحليل السكر ال IRT كله طلع كويس ما فيش اي حاجه تمام بس كنت عارفة عملتي هل- بقى وانا هي بتقول لي اديك كورتيزون وانا خايفه اخد كورتيزون المره الجايه تمام يا امه أنا مش الله بس عارفة بقى.
عايز اسال حاجه انت وزنك قد ايه آه، وزني مناسب يعني على الطول بالظبط يعني يعني حوالي حاجه و50 4 و آه، تقريبا 54 حاجه كده اقل اكتر كده والحمل ما بيتاخرش يا امه الله لا الحمد لله يعني هو كان الاول بيتاخر عشان كانت مشكله الزوج لكن بعد كده اول ما بدا ان هو يتعالج بدات تحصل اجهاضات طيب والحاجه الثانيه اللي ناقصاني امه الله انت الدوره بتاعتك الشهريه مظبوطه بتيجي كل اه شهر.
الحمد لله مظبوط ما بتتاخرش عليكي خالص لا لا خالص وتحليل الزوج الحمد لله اتحسن بس ما فيهوش ارتفاع في نسب التشوهات في الحالات المنويه لا بس هو المشكله برضو ان العدد على البوردر برضو يعني هو العدد تقريبا من 15 ل 20 العدد مليون.
بتاعه دايما هو اللي على البوردر لاين اه انما الحركه عنده كويسه الحركه بقت اتحسنت هي ما كان في مشكله في الحركه وفي الش... والتشوهات بس الحمد لله التشوهات قلت والحركه والحركه بقت كويسه يعني كان في مشكله في التشوهات والحركه ولكن دول اتحسنوا في الوقت الحالي احسن من الاول اه اه الحمد لله اتحسنت طيب حاضر حاضر يا امه الله بالنسبه للاتصال بتاع امه الله هي طبعا هي قالت انها عملت كل الفحوصات لما جات تاخد الهيبارين حصل لان صادف معاها ان حصل لها bleeding يعني حصل نزل عليها دم اول ما خدت الهيبارين والنزف ده كمل معاها شويه طبعا اول حاجه يا عمة الله المفروض في الحالات زي بتاعت حضرتك انت اول سبب لازم نبقى عارفين قصه الاثنين الايجاد الكيميائي او الحمل اللي النبض واقف فيه الكلام ده كله غالبا بيبقى السبب بتاعه ضعف الحيوان المنوي بتاع الزوج يعني ايه في بعض السيدات بتبقى معتقده ان كون ان حصل حمل يبقى اذا الزوج خرج بره الموضوع لا الكلام ده مش صح لما بيكون في حاجه اسمها asthenosperm يعني ضعف في الحركه في الحيوانات المنويه احيانا بتبقى مسؤوله عن حدوث الاجهاض وقف النبض داخل التكيس بتاع التجويف يعني النبض اللي بيبقى موجود جوه النطفه في الكيس بتاع الحمل ممكن يقف نتيجه ليه ضعف الماده الوراثيه للزوج او وجود حمل كيميائي سواء اول مره او تاني مره حصلت لك برضه ممكن يبقى سببها ضعف الماده الوراثيه الموجوده في الحيوان المنوي ولكن انت عملت كل التحاليل اللي طلعت كلها سليمه كون ان حصل نزف على الهيبارين ده مش معناه ان ان انت مش محتاجه الكلام ده اذا لو انا حصل نزف على الهيبارين انا ممكن ابدل الكلام ده في الحمل بعد كده ب Clexane الحاجه اللي ناقصاكي فعلا يا امه الله هو ان انا لازم اصور التجويف الرحمي بحاجه اسمها ال office hysteroscopy بنقول عليه حاجه اسمها ال hysteroscope بنقول عليه المنظار الرحمي يعني لازم الرحم ده يتصور من الداخل من التجويف بتاعه بحاجه اسمها office hysteroscope لان احيانا في بعض الحالات زي حضرتك يبقى عندي حاجه اسمها high arched uterus عندي subseptum عندي polyps يعني بيبقى احيانا داخل التجويف نفسه او ال shape نفسه بتاع التجويف الرحمي من الداخل بتبقى المشكله الرئيسيه فيه اذا انا لابد ان انا اصور حاجه اسمها التجويف الرحمي من الداخل ولابد ان الفتره اللي جايه من الحمل ان انا بلاش اخد Calheparin او بلاش اخد هيبارين والمفروض اخد Clexane 20 المفروض كمان جنب الكلام ده باخد بعض الادويه الاخرى انت كنت فتحتي جزء منها فكره ان انا اخد كورتيزون او ما اخدش كورتيزون طب ما احنا في حاجه ثانيه غير الكورتيزون ليه ما قلتيش ان انا اخد مثلا immunoglobulins في حاجه اسمها immunoglobulins بتتاخد مع الحمل عشان تمنع الاجهاض ودي احلى كنتائج من الكورتيزون يعني بالنسبه للاحصاءات في العالم كلها بتقول ان اخذ ال immunoglobulins اللي بيسموها زي حقن الاجسام المضاده مش اجسام مضاده لحاجه لا هي حاجه بترفع المناعه بتاعه الجسم فبتقدر توقف النشاط بتاع اي مشكله موجوده في الداخل تقدر تؤدي الى الاجهاض معايا اتصال اخر معايا اتصال اخر ام عبد الرحمن ايوه السلام عليكم عليكم السلام يا ام عبد الرحمن عليكم السلام ازي حضرتك الحمد لله يا فندم انا معايا عبد الرحمن عندي سنتين أيوة.
وشهرين وكنت باخد وسيله لمنع الحمل وقفتها من سنه وشهرين وما حصلش حمل و... وانا عملت تحليل برولاكتين آه، طلع 11 ونص أيوة.
والبروجسترون على اليوم ال 21 آه، طلع 8.9 من عشرة في دكتور قال لي ان البرولاكتين كده كويس فانت مش محتاجه حاجه للبرولاكتين بس في دكاتره تاني قالوا لي ان احنا لازم نمشي ثلاث شهور على حاجه للبرولاكتين عشان يبقى احنا كده اتاكدنا ان احنا مسيطرين عليه انا مشيت شهرين خدت الاول علبتين Dostinex وبعديها مشيت شهرين على ال Lactodel نص قرص صبح وبالليل بس برضو ما و Clomid من اليوم الخامس للدوره وما بس ما حصلش حمل
تمام فالدكاتره قالوا لي ان هي خلال الثلاث شهور آه، لو ما حصلش الحمل لازم نعمل اشعه بالصبغه فانا كنت عايزه اسال لو في حاجه ثانيه حضرتك او ولدتي الاول عبد الرحمن ولاده طبيعيه ولا قيصريه آه، لا قيصري حضرتك القيصريه دي تعبتي بعديها او حاجه آه، نعم القيصريه دي حصل فيها اي مشكله الجرح التهب لا لا لا ما فيش اي حاجه مفيش اي حاجه وزوج حضرتك ما بيسافرش ويجي قاعد معاكي باستمرار اه اه لا متواجد وعمل تحاليل سائل منوي ولا ما عملش لا ما عملش يعني الزوج ما عملش اي فحوصات الدوره لا.
بتاعت حضرتك مظبوطه بتيجي كل شهر
اه بتيجي هي كنت- كانت هي بتجيلي كل 25 بس من ساعه ما بدات اخد ال- العلاج بدات تاخر آه، 35 يوم 37 بس بتيجي يعني طيب ام عبد الرحمن انت وزنك زاد في الفتره الاخرانيه معلش حضرتك صوت واطي نعم وزنك زاد حاسه بزياده في الوزن لا مش سامعه انت حاسه ان جسمك زاد شويه تقلتي في اه آه، الوزن كنت ال- ساعه ما كنت حامل لكن انا دلوقتي 65 من ساعه ما كنت حامل بس يعني من ساعه ما كنتش حامل الوزن هو هو لا ساعه ما كنت حامل زدت جدا ل 89 وبعد كده نزلت انا دلوقتي حاليا 65 65 كيلو حاضر يا ام عبد الرحمن هجاوب حضرتك حالا شكرا بالنسبه للاتصال بتاع ام عبد الرحمن آه، طبعا آه، عايز اقول يا ام عبد الرحمن كون البرولاكتين 11 ونص ده تحليل كويس جدا حضرتك مش محتاجه اطلاقا فكره ان انا اخد Dostinex في في في Lactodel اللي انا خدتها دي ملهاش اي علاقه خالص بالموضوع وده انا في وجهه نظري آه، حاجه اسمها آه، عارفه مرض فقر الدم زي الانيميا كده دي انيميا عند الدكتور فالانيميا عند الطبيب ان هو مش لاقي حاجه يعملها لحضرتك فراح مديكي Dostinex و Lactodel اي حاجه في اي حاجه فالموضوع ده ملوش اي علاقه خالص بالموضوع حته البروجسترون بتاعك 8 و9 من عشرة ده نسبه كويسه لان اي ست في الدنيا تقدر تحمل فوق 7 ونص ولكن هذا البروجسترون 8 و9 من عشرة لازم يبقى مربوط بحاجه اسمها متابعه تبويض folliculometry يعني متابعه تبويض بدون منشط بدون ما تاخدي منشطات الحاجه الثانيه انت قلتي الزوج ما عملش تحليل وده great defect يعني ده عيب قاسي جدا في برنامج العلاج اي بني ادم في الدنيا زي ما حضرتك انت خلفتي من زوجك وجبتي عبد الرحمن لازم الزوج برضه هو كمان يعمل تحليل لان زي ما حضرتك تبقى عرضه ان يبقى عندك اي مشكله طرأت الزوج برضه عرضه ان يحصل اي مشكله تؤدي الى ان برضه يبقى عنده مشكله في الحيوانات المنويه اذا لابد ان الزوج هيعمل تحليل سائل منوي ولابد حضرتك هتعملي حاجه اسمها ال hysterogram اللي هي اسمها اشعه على قنوات فالوب وانا في رايي انت مش محتاجه تستني الثلاث شهور اللي انت عايزه تستنيهم انت الافضل ان انت تعملي الاشعه على قناه فالوب دلوقتي لانك انت حتى دلوقتي عدى عليكي اكتر من سنه من ساعه ما انت عايزه تحملي وطالما كسرتي السنه يبقى لازم تعملي اشعه على قناه فالوب ونمره ثلاثه هتعملي بعض الفحوصات الاخرى اللي انا شرحتها زي التستوستيرون زي ال TSH زي ال glycosylated hemoglobin الكلام ده لازم يتعمل لان دي كلها فحوصات ناقصاكي آه، الحمد لله رب العالمين وقت ح- حلقتنا انتهى ولكن الحمد لله انا استمتعت برضو ان انا بلاقي مجموعه اسئله جايه في مواضيع كلها متفرقه ودي بتدي آه، بتدي ان إن متعه بالنسبه لي ان انا اقدر اجاوب من الشرق ومن الغرب واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نتقابل ان شاء الله باذن الله في حلقه قريبه وتكون الاسئله على نفس المستوى باذن الله الكريم كان معكم دكتور احمد الجزار والسلام عليكم ورحمه الله
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروته